بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله يقدم يقدم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
الحمد لله على ما خلق الحمد لله من ما خلق الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله عد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إيه، مرحبا بكم في غرفة الهداية الدعوية في دورة إيه، الأخوة تكلمنا في المرات السابقة عن آه، الأخوة كمفهوم ثم أنواع الأخوة ثم آه، كيف أرسى آه، الإسلام قواعد الأخوة الإيمانية وأفصل آه، الأخوة الأخرى كمعيار للولاء والبراء وجعل المعيار عند الناس هو معيار الأخوة الإيمانية ثم تكلمنا في حقوق الأخوة أخوة الإسلام ثم تكلمنا في نماذج عملية من الأخوة وفصلنا فيها بين أخوة الإيمان وأخوة الإسلام وأخوة الإحسان إيه، إن شاء الله النهاردة احنا هنتناول موضوع إيه، هو في غاية الأهمية هو موضوع كيف نتعامل مع ظلم الإخوة إن أحيانا إحنا بنتعامل مع إخواننا بنجتهد قدر المستطاع في إن إحنا إيه، نتقي الله فيهم ونعاملهم بالمعاملة التي أمرنا الله بها لكن إيه، مع إيه، مع مرور الأحداث أو مع ال- آه، زحمة الحياة وكثرة الفتن والمشاكل أحيانا بتقابلنا آه، أخلاق آه، صعبة من أخلاقيات إخواننا فكيف نتعامل مع هذه الأخلاق أحيانا أخ بيظلم أخوه في الميراث أحيانا أخت تظلم أختها في الكلام عليها أو إن هي بت... آه، بتكيد لها أو بتأخذ حقها أو إن هي بتغتابها أو بتنمها آه، فكيف آه، يا ترى نتعامل يعني هل الإسلام أمرنا أن احنا نتعامل فقط آه، مع ال- آه، المعاملة الصحيحة أو مع الناس اللي, اللي, اللي دايما دينهم في مستوى عالي أم أن احنا برضه مطالبين أن احنا نتعامل بدين حتى مع الناس اللي دينهم قليل أو أخلاقهم مختلفة الحقيقة أن الإسلام ما ترك شيئا إلا وأمرنا به وما من وقت إلا ولله فيه حكم وما من آه، موقف إلا ولله فيه حكم آه، بداية احنا لو لو احنا قاعدين وبلغنا ان حد بيشتم فينا او ان حد بيتكلم علينا هنعمل ايه؟ آه، آه، رقم واحد آه، تعالوا نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم آه، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كما عند مسلم احمد لا يبلغني احد عن احد من اصحابي شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر ان في ناس للاسف بتحب النميمه بتحب تجيب سيره فلان وعلان بيحب يقول لك ده فلان قال وفلانه عادت وما تعرفش وكل ما نقعد لازم نجيب في سيره فلان ونجيب في سيره علان كل الاعداد بتبقى للاسف او كثير من الاعداد بتبقى عادات آه، عند البعض عادات آه، آه، سيره آه، الناس عادات غريبه احيانا بيذكر فيها آه، آه، الرجل اللي مش موجود دوت احيانا بيذكره بالخير واحيانا بيذكره بالشر لكن هو اتعود على ان هو دايما يذكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة محدش يجيب سيرة حد عندي ومحدش يبلغني عن حد حاجة وحشة حتى لو هو شتمني من ورايا ما تجيش تقول لي حتى لو هو تكلم عليا بطريقة م- لا طريق ما تجيش تقول لي فقال لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر في الوقت دوت النبي صلى الله عليه وسلم جاله مال فقسم المال آه، بطريقة التي أمر الله بها اتنين قاعدين مش عاجبهم تقسيمة النبي عليه السلام وقال له ايه ده هو النبي عليه السلام ادالك قال له لا ما اداليش قال له طب ادالك انت فبدأوا يتكلموا في كيفية توزيع النبي صلى الله عليه وسلم إيه إيه إيه للمال فأحدهم بيقول للآخر والله ما أراد محمدا بهذه القسمة وجه الله ولا الدار الأخير تخيلوا إن واحد بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مش عايز الله والدار الأخيرة بهذه القسمة مين اللي معدي في الموقف ده؟ معدي عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود عدى على الموقف ف آه، ما عجبوش الكلام فبدا ي- ي- يسمع اكتر لقى ان هم فعلا بيتكلموا ان النبي عليه السلام ما عدلش ايه ده ده الناس دي ضايعه خالص عبد الله بن مسعود ما عجبوش الكلام فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود ما عجبوش الكلام فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد قلت بيقول له يعني لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر غير أني مررت على رجلين يقولان كذا وكذا قال له أنا عارف أنك قلت ما حدش يبلغني بس أنا مش قادر يسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم احمل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليه ذلك ثم قال دعنا منك فقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نهى ابن مسعود ان هو يقول هذا الكلام وانا مش عايز اسمع الكلام ده فينبغي بداية ان احنا لا نقبل السعاية ولا النميمة ما تقبلش ان حد ينقل لك كلام عن اخوك لما حد يجي يقول لك فلان بيقول عليك قول له امتى وفين وليه وازاي وانت مالك وانت عايز ايه وبتقول لي الكلام ده ليه خلي اللي ده بينقل الكلام ده يبقى متهم خلي بينقل الكلام ده يشعر ان هو بيعمل بي بي يرتكب معصية بيرتكب نميمة فلا تقبل السعاية من احد هذه نقطة رقم اثنين اذا حد ظلمك انت ما قبلتش السعاية لكن انت حد عمل فيك موقف الموقف ده ممكن يكون حمال وممكن يكون يعني ممكن يكون له وجه وممكن يكون له وجه تاني احسن الظن باخيك يعني بلاش نبقى عندنا دايما فكرة مصدقة عن اخواننا سوء الظن من اكثر المفسدات التي تفسد العلاقات بين الناس بلاش نتعامل مع بعض بالمجملات وبلاش نتعامل مع بعض بالتعميمات يعني ممكن موقف اخ اخطأ فيه هو موقف بلاش نتعامل بقى ان هو ايه هو الاخ ده اصلا طول عمره كده وهي الاخت دي طول عمرها كده وهي بتتعامل معايا عشان كده لا لا لا خلينا نتعامل بتعاملات واضحة صريحة حتى لو اخ اذاك في مسألة ما تجنبه احسن الظن فيه وتجنبه ربما يكون هو منتهى علمه كده ربما يكون منتهى فهمه كده هو لا يقصد ان يأذيك لكن هو في الاخر خالص هو تعامل بتعامل يؤذيك هتعمل ايه رقم واحد احسن الظن فيه يبقى لا نقبل, لا نقبل السعاية ولا النميمة ولا نقبل ان حد يختار حد قدامنا ونزد عن عيب اخواننا ونزد عن عيب بعضنا رقم اثنين لا نحسن الظن في الناس ولا نعمم لان حتى احيانا ممكن يكون الموقف ده هو فعلا الاخ اخطأ لكن دي مش حياته كلها يعني بلاش ان انا الاخ لما يكون عنده مشكلة ما او الاخت تكون عندها مشكلة ما نتعامل ان احنا ما عادش عندنا بديل او احنا الحياة بالنسبة لنا هي ابيض واسود ان فلان ده لابد من اقصائه لابد من ان انا ما عادش اتعامل معاه لا لا لا خالص خلي التعامل يا جماعة على القدر انت ممكن تقول انا مش هتعامل مع فلان في الفلوس انا مش هتعامل مع فلان في الموقف الفلاني لان انا عارف ان هو له طريقة تؤذيني لكن ينبغي ان يكون في معاملة إيه إيه طيب اذا وصلنا الامر ان احنا حصل نزاع انت بتطالب بحق وهو بيطالب بحق والنزاع بقى بينكم هنعمل ايه هل يا ترى هنقعد بقى نشتم ونتكلم وده يشهر في ده وده يشهر في ده وده يخوض معركه كلاميه مع عن اخواني في ده وده يخوض معركه كلاميه عن اخو عن اخوه في ده انا عايز حاجه وانت عايز حاجه وما اتفقناش وانت قلت كلام ما عجبنيش واحسنت الظن فيك ما قدرتش حصل نزاع انت بتقول ده حقي وانا بقول ده حقي هناخد مين اللي هياخد الحق اه الحق ده ممكن يكون حق مادي ممكن يكون حق ادبي ممكن يكون اه اه عمل ممكن يكون منصب ممكن يكون اختلفنا في مسألة ما وحصل بيننا نزاع الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في قصة داود عليه السلام رجلين حصل بينهما نزاع غير أنهما لما تنازعوا ذهبوا إلى أهل العلم ليفصلوا بينهم ربنا سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ينبغي أن احنا إذا تنازعنا أن احنا نتحاكم إلى أهل الشريعة الله سبحانه وتعالى قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال يكفنيها وعزمني في الخطاب يعني قال غلبني واحنا بنتكلم غلبني في الكلام انا لا احسن الكلام انا لا احسن ان انا اعبر عن نفسي والراجل قال كلام عليا او قال كلام به يستجلب الحق او به اذا لقاه الناس يعرفون ان له حق واذا سمعني الناس لا يح... يعني اكيد هيعرفوا ان انا ايه ان انا راجل ماليش حق فعزاني في الخطاب غلباني في الخطاب غير ان الله قص علينا هذه القصة لي... لي... ليعرفنا ان الناس اذا اذا اختلفت فينبغي انها تسعى الى اهل العلم شوفوا هم تسووا المحراب يعني تسووا المحراب يعني راجل نط من فوق السور ودخل على داود عليه السلام عشان عشان يعرف هو ال ال يتحاكم اليه او يعرف يقول له الحق فين او يعرف يسأل هما الاثنين يسألوا عن بعضهم يسألوا بعضهم البعض يسألوا الشيخ او يسألوا العالم اين حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة ربنا سبحانه وتعالى عقب على هذه الآيات في آخر قصة داوود قال وإن كثيرا من السلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم إن احنا أهل الإيمان مفروض إن هم مش أهل بغي مش أهل ظلم لكن إذا قل الإيمان وانتشر الظلم فينبغي علينا أن نتحاكم إلى الشوع يعني الواحد بيحزن جدا لما يكون مثلا في نزاع بين اخ واخت في الزواج مثلا في بيتهم وتلاقيهم رايحين يتحاكموا الى محاكم او يتحاكموا الى اعراف الناس او الى تقاليد الناس او الى قوانين وضعيه ويتركوا حكم الله سبحانه وتعالى امال يا جماعه احنا فرق بيننا وبين غيرنا ايه؟ يعني ينبغي ان احنا نعظم كتاب الله ونعظم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان احنا لما تحصل عندنا اي نزاعات ان احنا نتحاكم الى الشرع طيب اه تحكمنا للشرع وانا ليه حق وهو له حق واحنا ما احناش عارفين وكل واحد الحن بحجته من الاخر هنعمل ايه عندنا هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى اه اه حضنا على العفو حضنا على المغفرة يعني من اكتر الايات اللي هزت قلب الواحد في العفو ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الدماء لما ذكر الدماء ولما ذكر القصاص أقر فقال فمن عفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان إن الإنسان له قصاص في الدم ربنا قال كتب عليكم القصاص وهو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء ربنا لما كتب القصاص على بني آدم وشرع لنا هذا الحكم ربنا ذكر العفو تتعجب العفو في الدماء يعني العفو ذكر هنا في الدماء ان ان الانسان حتى لو ان الحق له حق كبير وحق يعني محدش هيختلف فيه الا انه ايضا له ان يعفو فحضنا الله سبحانه وتعالى على ان نعفو عن اخواننا ان نعفو عن من ظلمنا كذلك عارفين بقصة مصطح مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك مصطح ابن أثاثة رجل من أصحاب النبي عليه السلام من أهل بدر ومصطح كان مع من خاضوا في عزة أم المؤمنين عائشة تخيلوا بقى أن واحد أبو بكر الصديق كان بينفق عليه لأنه كان فقير وكان متوليه ثم بعد ذلك بلغه عنه أنه يخوض في عرض واحد بيخوض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم واحد بيخوض في عرض أبي بكر الصديق هذه حقوق عامة ثم أيضا حقوق خاصة إن أبو بكر الصديق له فضل خاص عليه هو بالذات بينفق عليه بيديه فلوس كل شهر فإذا بمصطح يخوض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويخوض في عرض الصديق تخيلوا كده لو انت بتنفق على واحد وفجأة اكتشفت ان هو بيشتم فيك من وراك بيتكلم فيك في عرضك يعني مش بيتكلم مثلا يقول ده ايه ده بخيل مثلا او ده غني او ده فقير او ده بيديني او ما بيدينيش لا لا ده بيخوض في عرضك هتعمل معاه ايه؟ ابو بكر الصديق منع ان هو يعطيه فتتخيلوا ان الله سبحانه وتعالى ينزل عتابه على الصديق ويقول الله جل ولا يأتلوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم ربنا ذكر العفو في الدماء وذكر العفو مع من خالف الأعراض ومع من استحل الأعراض فذكر الله سبحانه وتعالى كيف نتعامل مع ظلم الإخوة إذا أخ من إخوانك أنا بتكلم عن الكفار أنا بتكلم عن المسلمين إذا أخ أذاك إذا أخ خاض في عرضك إذا أخ خاض في أخذ مالك لك أن تطالب بحقك لك ذلك ولك أن تقتص ولك ذلك لكن الله سبحانه وتعالى حضنا على العفو والمغفرة برضو من الأشياء المهمة إن احنا نتكلم فيها مسألة الاعتذار مسألة النصح ان خلينا نتكلم في اول في النصح ان نبيين كريمين من انبياء الله سبحانه وتعالى من اكثر ال- ال- الانبياء التي ذك- الذين ذكروا في القران الكريم نبي الله موسى الكليم وطبعا آه، لا يخفى عليكم ان سيدنا موسى آه، يعني عالج بني اسرائيل وما إيه، أشبهنا ببني إسرائيل يعني لماذا ذكر الله قصة بني إسرائيل كثيرا جدا في ال- القرآن لأن قصة بني إسرائيل هتتكرر إيه، سيدنا آه، آه، موسى وسيدنا هارون سيدنا هارون بقى مع قومه وذهب موسى عليه السلام للقاء الله سبحانه وتعالى ثم آه، مرت فترة وقررت بنو إسرائيل أن تعبد العجل فيا ترى ما الذي كان بإمكان هارون أن يفعله هارون نهاهم لكنه لم يستطع أن هو يغير الواقع هو قال لهم ما ينفعش تعملوا كده الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له العجل لا ينفع ولا يضر لكن هم كادوا أن يقتلوه واستضعفوه وحده و- وشال عبد العجل فكان سيدنا هارون قدامه آه، مشكلة قدامه أحد شرين إما أن إن هو ينكر عليهم آه، هو أنكر عليهم إما أن يتركهم وينصرف وهم بعد كده يتشتتوا وعندما يرجع موسى لن يجد أصلا بني إسرائيل وإما أن هو يستمر في آه، مخالطتهم والصبر على أذاهم وأن يستمر في الدعوة إلى الله سيدنا هارون اختار أن هو يستمر في الدعوة إلى الله وأن يصبر على أذى هؤلاء حتى يأتي موسى فيتقوى بعضهم ببعض ويستطيع أن هم يغلبوا آه، العجل والشيطان الذي آه، اخترع ذلك قال الله سبحانه وتعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه هنا نقطة أنا عايز أقف بس معاها ان سيدنا موسى اخذ برأس اخيه يجره اليه هنا يا جماعة ده نصح وده نصح شديد يعني دي شدة في النصح ان احيانا كتير احنا ممكن نقول يعني انا لو انا كلمت اخويا هيزعل فالحل ان انا اسكت وان انا ابقى زعلان وان انا انام زعلان فبينتج عن ده ان انا بيبقى عندي جرح في قلبي او عندي صديد في قلبي والصديد ملوش حل غير انه يخرج فبنفضل ان احنا بقى ايه إيه إيه إيه نترك المواضيع تكبر ونترك ال- الفساد يزداد في قلوبنا حتى يتحول هذا الموقف الواحد إلى بعد ذلك كراهية أو إلى حسد أو- أو إلى تدابر إنما علينا إن أنا أنا مش قادر إذا لا أعفو ولا قادر إن أنا أحسن الظن ولا قادر إن أنا أتحاكم لأهل العلم علي إن أنا أواجه علي إن أنا أصارح علي إن أنا أكلمه أنصحه حتى وان كان النصح احيانا ممكن يبقى فيه بعض الشده سيدنا موسى اخذ براس اخيه يجره اليه سيدنا هارون قال ابن ام ان قوم ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين سيدنا آه، هارون آه، قال لسيدنا موسى انا قلت لهم لكن هم استضعفوني وكانوا كانوا هيقتلوني فما تشمتش ما تشمتش فيها الاعداء فأنا على العهد وأنا على الميثاق لم أفل ولم آه، آه، أترك هؤلاء و- ولم أرضخ للباطل سيدنا موسى قال إيه قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين سيدنا موسى على طول قبل آه، آه، من أخيه عذره أحيانا كتير تلاقي الأخ زعلان فتقول له معلش أنا آسف أنا كان عندي ظروف واحد اتنين تلاتة ممكن تقعد خمس ساعات عشان تقنعه بهذه الظروف ليه يا جماعة بنرهق بعض كده ليه بنتعب بعض كده ليه بالتعامل شديد بهذه الطريقة إيه يعني سيدنا موسى قبل ببساطة جدا علم أن, أن أخيه لن, لن يكذب ولماذا يكذب عليه فقال إيه، إيه، رب اغفر لي ولأخي وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين مفيش في في القاموس بتاعنا الهجر والخصومة والتدابر والتباغض الكلام ده ينبغي ان هو آه، ينتهي من حياتنا تماما مفيش آه، آه، تقسيمات آه، اصل دول الاخوان واصل دول سلفيين واصل دول مش عارف تبليغ واصل دول مش عارف ايه وكل جماعه لها ترتيب ولها علم وطبعا ممنوع ان احنا آه، نتعامل كل صاحب جماعه ممنوع ان نتعامل مع الجماعه الاخرى وصدول مصريين وصدول أطباء وصدول سوريين وصدول ضباط وصدول دكاترة وصدول مش عارف إيه كل واحد عامل راية وعامل سور حوالين نفسه وبيضع لنفسه أشياء في قاموسه بها يتهاجر وبها يتدابر وبها يتخاصم مع إخوانه ينبغي ان احنا نتعامل مع بعض تعامل واقعي اما ان تحسن الظن في اخيك لا تسمع النميمة لا تسمع لا تسمع الشعاية اياك ان تقبل الشتيمة في اخوانك لا لا تقبل ان حد يغتابك او ان يغتاب حد قدامك احسن الظن في من نقل لك الكلام اعلم ان الناس آذوا الله ورسوله فبالتالي طبيعي ان الناس تأذيك اعفو اغفر تسامح إذا لم تستطع انصح حديث أبو بكر الصديق مع عمر بن الخطاب حديث الصحيح أبو بكر الصديق وعمر اختلفا أبو بكر الصديق أغضب عمر عمر بن الخطاب غضب ثم انصرف أبو بكر الصديق هيسيب أخوه تعبان هيسيب أخوه زعلان والله لا يقدح فيك مطلقا ولا تقدح فيك مطلقا انك انت تنفعي سماعة التليفون وتقولي اختك اللي انت زعلتيها انا انا مش عارف انام وانت زعلانه انا ما اقدرش انام وانت زعلان لما يكون اخ من اخوانك ضايقك كان احد حدث بين بعض اخواننا نزاع ومشاجره فوسط واحد قال له قول له روح لفلان وقول له ان انا عايز اصالحه قال له قال له كده قال له قال له ايوه قال له كده فقال له طيب اصالحه ازاي يعني قول لي صالح ازاي فذهب اليه وقال ان فلان بيقول ان هو عايز يصالحك وهو زعلان ان هو ان انت زعلان منه فقال له ده ضايقني وعمل فيا وعمل فيا وقال عليا واتكلم وقال وقال وقال وقال فقال له وانا متضايق فقال له طيب طلباتك ايه قال له والله انا بحبه بس انا مش يعني صراحة يعني لازم يتغير مش هينفع يكمل معايا المعاملة بهذه الطريقة اللي بيصلح بين الاخوين وقال له والله هو متضايق من بعض وهو بيحبك ويعني جاك خير من عدة نقاط هو ممكن يكون فهمها غلط او كده فهنعمل ايه فقال له قول له اللي هو عايزه انا هتغير عشانه اي حاجة هو عايزها انا موافق ان هكذا تكون الاخوة يا جماعة ان ابو بكر الصديق اغضب عمر رضي الله عنهما فذهب ابو بكر ليصالح عمر فعمر قال له عمر كان شديد في هذا الموقف فعمر كأنه تأخر في مصالحة الصديق ابو بكر الصديق مشي زعلان ان عمر مش عارف يصفو معاه في هذه اللحظات فانصرف ابو بكر الصديق فذهب الى المسجد النبي عليه السلام شاف ابو بكر الصديق زعلان فقال ما لك يا ابا بكر فقال يا رسول الله اغضبت عمر قال له انا اغضبت انا عملت مشكله مع عمر وصراحه اشتديت عليه وبعدين زعلان ان انا هو زعلان مني فروحت اصالحه وحسيت ان هو برضه لسه ايه يعني مش صافي فاعمل ايه فعمر بن الخطاب حس ان هو كان المفروض انه يتعامل مع ابو بكر بطريقه فيها لين اكتر من كده مع ان ابو بكر هو قال انا الذي اغضبته يعني انا انا اللي كنت غلطان انا اللي عندي المشكله لكن انظروا الى هذه الاخوه وهذا الدين اللي اللي, اللي حول علاقات البشريه الى علاقات بهذا الوقي علاقات راقيه جدا عمر بن الخطاب روح البيت ما عرفش يقعد في البيت فذهب الى المسجد فلما ذهب الى المسجد وجد ابو بكر الصديق ووجد النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجه النبي النبي عليه الصلاه والسلام غضب ووشه احمر فتعذب ابو بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر قال له ما لك يا رسول الله كيف اعيش والنبي صلى الله عليه وسلم غاضب علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكم وصاحبي لقد كذبتموني وصدقني أبو بكر ووثانه بأهله وماله وما من أحد وما من أحد عرضت عليه الإسلام إلا وأخذ برهة إلا أبي بكر الصديق الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر قال لعمر انت ما تأذيش ابو بكر تاني عايز اقول بس نقطة هنا في مسألة النزاع بين الاخوة ان الناس تبقى حريصة على بعضها البعض ما ينفعش يا جماعة ان احنا نتعامل بتعامل مستبيع اللي هو اللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط واللي مش عاجبه يروح في داهية واللي مش عاجبه ي- يعمل مش عارف ايه ان احنا يا جماعة يبقى عندنا حرص على بعضنا البعض ان انا عارف ايه اللي بيزعل اخويا ما تعملوش إيه مفيش حد ما بيغلطش مفيش حد ما عندوش مشكلة مفيش حد ما عندوش عيوب إيه ينبغي ان انا اوجه عيني على إيه ما يفرحني من اخي ما ينفعش ان انا اقف مع إيه، إيه، مشاكل اخي وافضل احط عليها المنظار واكبر فيها لحد ما اكرهه يعني يرى احدكم القذاة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه القذاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القذاة اللي يا جماعة عارفين الهبوة عارفين النقطة السوداء اللي بتبقى في إيه، من الرمل مثلا نقطة الرمل ال- ال- الصغيرة جدا اللي- اللي او النقطة ال- البيضة اللي بتيجي في كوباية الشاي دي اسمها قذاة فالنبي عليه الصلاة بيقول ان احدكم يرى القذاة في عين اخيه يعني لما يبص على عين اخوه بيشوف اصغر عيب ولا يرى الجزع في عين نفسه لكن هو نفسه عنده نفس المشكلة بل عنده مشكلة اكبر متضخمة عشر اضعاف بل مئات الاضعاف ثم هو لا يراها في نفسه الانسان يكون جميل عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن كالنحلة يعني مؤمن كالنحلة يعني المؤمن ده آه، النحلة بتعمل ايه يا جماعة النحلة لها بيت وبتطلع تجي بره البيت آه، تتحط من على زهرة لزهرة لزهرة لزهرة تاخد رحيق الازهار ثم آه، تنتج عسلا فالنحلة لا لا تحط الا على طيب ولا تنتج الا طيب في ناس للأسف آه، كالذباب آه، الذباب آه، كلما ذب اب الذباب لا يأتي إلا على الجروح والقروح يعني الذباب ما بتلاقوش يجي إلا دايما في الأماكن فيها ال- الفضلات لا يأتي إلا على الجروح والقروح فينبغي ان احنا عينة تبقى عينة, عينة تبقى عين نظيفة ان احنا ما نبقاش دايما بنشوف المشاكل فقط انما ايضا نرى الخير نحسن الظن في بعضنا البعض برضو من من المواقف الجميلة كيف نتعامل مع ظلم الاخوة ثقافة احنا قلنا النصح وقلنا الحرص آه، آه، اخيرا ثقافة الاعتذار ان ايه يعني ان انا غلطت اقول انا اسف فيها ايه ان انا اقول انا اسف فيها ايه ان انت تقولي انا اسف انا اسفة يعني احيانا الكلمة دي بتبقى صعبة جدا لدرجة ان احنا ممكن نقضي ليالي طويلة ليالي طويلة في عتاب طويل وليالي طويلة في تبريرات لا طائل منها في حين ان انا بكل بساطة اخطأت انا اسف ان شاء الله مش هيتكرر تاني والموضوع خلص انظروا إلى إيه، إيه، هذا الأسف ال- العجيب انظروا إلى هذه الأخلاق ال- ال- الراقية الأخلاق ال- يعني إيه، السامية إيه، أبو ذر الغفاري إيه، مع بلال بن رباح أبو ذر إيه، رجل لم يسجد لصنم قط لا في الجاهلية ولا في الإسلام وكان من بلد اسمها غفار قطاع طرق وبلال رجل إيه، من الحبشة رجل أسمر اللون أسود اللون آه، كان عبد ثم آه، اشتراه الصديق واعتقه كان عمر بيقول بلال آه، أبو بكر سيدنا وأعتق, سي... وأعتق سيدنا اللي هو ع- بلال آه، آه، بلال اتعذب في الإسلام وأبو ذر اتضرب في الإسلام ثم مر بهم الأيام آه، وفي يوم من الأيام اختلف أبو ذر مع بلال وكان الكلام ده في المدينة فأبو ذر شتم بلال شتم وقال له ايه قال له انت امك سودة قال يا ابن السوداء فالأمر الصحابة بيزعل شد عليهم جدا ان أبو ذر يغلط في بلال فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى يا أبا ذر فالنبي عليه الصلاة والسلام رقم واحد تبين تثبت م- مش اي حد يقول لك اي كلام تقوم قايل اه هو قال كذا هو اصلا عنده مشكلة كذا وانت ما تع- ويقوم داخل بقى شمال ما حصلش الكلام ده النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى يا ابا ذر فرقم واحد تثبت وتبين قال له انت قلت كده فقال نعم يا رسول الله قال اعيلته بامه انت عيلت بامه يا ابن- يا ابو ذر فقال نعم يا رسول الله النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع هذا بداية النبي عليه الصلاة والسلام نهاه واشتد عليه في النصح وقال انك امرئ فيك جاهلية ازاي تعمل كده هذا خطأ دي دي من اخلاق الجاهلية لا ينبغي ان احنا كمسلمين نعمل كده ما ينفعش ان احنا نتكبر ولا نخترع على بعضنا البعض بالاحساب والانساب وما ينفعش ان احنا نهين بعض بان احنا نتكلم في الاحساب والانساب فقال عيته بامه قال نعم قال انك ملء فيك جاهلي عارفين يا جماعة ابو ذر عمل ايه ابو ذر ذهب الى بلال وقال والله قال سامحني اغفر لي ثم وضع خده على التراب وقال والله لا ارفعه حتى تطأ خدي بقدمك هذه شوفوا الناس كان عندها استعداد انها تتسامح لحد فين شوفوا الناس كان عندها استعداد تعتذر لحد فين ان هو عنده استعداد انه يهين نفسه في الاعتذار ان هو حط وشه على التراب ومشي بيتك حتى ترضى إيه ثقافة الاعتذار ثقافة انك تقول انا اسف ثقافة انك تتحمل مسؤولية خطأك انا اخطأت ايه يعني مواجه خطأي وايه يعني معتذر وايه يعني ان انا اؤدب في مال او ان انا اتكلف مثلا انت خلفت موعد تتكلف موعد اخر تتكلف انك انت تسهر عشان تخلص وظيفتك اللي انت اخرتها ان تعامل راقي واخلاق سامية لا ينبغي ان احنا كل خلاف بينا يتحول الى عداء ويتحول الى صورة من صور التصنيف ان احنا لا يتحول الى تنابز بالالقاب ان انا كل ما اخ يعمل مشكلة اه اصل ده ما بيحبش السنة واصل ده ما بيحبش ربنا واصل ده عنده مشكلة كذا واصل ده مش عارف ايه واصل ده ايه واصل ده اصلا هو طول عمره كذا فيتحول كل خلاف الى عداء يتحول كل خلاف الى تصنيف يتحول كل خلاف الى تباغض الى تدابر الى تحاقد الى حسد الى قطيعة احنا تكلمنا في بداية الاخوة لماذا الاخوة قلنا ان, إن الاخوة امر شرعي واجب وان بدونها ينقطع الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها الحالقة قال لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ان ما ينفعش ان احنا نوصل الدنيا الى, إلى هذا ما ينفعش ان احنا نوصل الخلاف الى هذا ابو زوي مع بلال بن رباح وقصة وضع خده على التراب بتعلمنا ازاي ان احنا نقول انا اسف بتعلمنا ازاي ان احنا نعتذر كذلك موقف ابو بكر مع عمر بن الخطاب مواقف كثيرة جدا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياة الصحابة احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعاتب واحيانا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب لكن مهم جدا جدا يا جماعة ان احنا يبقى عندنا حرص على اخواننا مهم جدا جدا ان احنا نتحاكم الى الشرع مهم جدا جدا ان احنا نعرف ايه اللي لينا وايه اللي علينا مهم جدا ان احنا نتعامل مع اخواننا يبقى عندنا حلم وعفو وحسن عهد يعني للأسف احكي لكم على موقف به اختم ان شاء الله كنت بكلم مجموعة من الشباب كده واقفين قدام المسجد بقول لهم تعالوا ونصلي وانتوا عايشين ليه حياة من غير هدف لازم يكون عندكم هدف المهم وقعدنا نتكلم وبعضهم قعد يقول لي طب انا عندي مشكلة كذا طب نعمل ايه واثناء الكلام فجأة لقيت صوت بيعلى مجمو... اتنين منهم بي... بي... بيتكلموا مع بعض بصوت عالي حصل بينهم شجار فواحد فيهم قام جايب ازازة حاجة ساعة اللي هي ازازة كوكولا تقريبا او حاجة كده وقام كسرها وقام معوض صاحبه ففجأة الدنيا يعني هقول ايه الدنيا فجأة انطلقت الى الى اعلى المستويات فجأة صدام وخناق وزعيق يعني شيطان دخل فالمهم جبنا جبت ناس فضوهم ومش عارف ايه هم فبكلم واحد فيهم انتوا في سنه كام قال لي احنا في اولى ثانوي بقول له في اولى ثانوي يا الله طيب انتوا عارفين بعض قبل كده قال لي ده كان بايت معايا في البيت امبارح يعني يعني تخيلوا يا جماعه ان ان الناس تصل بهذا هذه الحماقه او ببعد عن الدين للدرجه النبي صلى الله يقول حسن العهد من الايمان حسن العهد من الايمان ما ينفعش ان انت إيه صاحبك اللي كان بايت معاك في الليل امبارح ان انت لما تتخانق معاه او لما تختلف معاه تتعامل معاه كانه عدو ان ما ينفعش ان ال- الاخت اللي كانت صاحبتك ورايحين مع بعض للدروس فجأة تحوليها الى آه، آه، امرأة خارجة من الملة وضالة ومضلة ومبتدعة وعندها مش عارف ايه ما ينفعش ان احنا نتعامل مع بعض بهذه الطريقة يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم مع ابا البختري الراجل اللي, اللي ابو البختري ده من الكفار ومع ذلك لما حمى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة النبي عليه السلام سألها له وفضل لحد بدري قال لو سألني أبا البختري لأجبته يعني لو قال إنه الناس ديت عايزهم هديهم له عارفين ليه؟ عشان حسن العهد فينبغي ان يكون بيننا وبين بعض عشرة طيبة احنا عشرة لو حصلت مشكلة في خضم حسن العشرة يغفر لو اخوك اللي انت معاه بقالك سنين طويلة عمل حاجة غلط اغفرها له اغفرها له بسابق خيره بسابق عهده بسابق العلاقة اللي بينكم الط- ال- ال- القوية ما ينفعش يبقى الناس بقى لها 20 سنة مع بعض ولما تحصل معاهم مشكلة كأنهم اتنين في السوق واقفين مع بعض لا علاقة بينهم وكأنهم أعداء أحيانا يعني بيتعاملوا مع بعض أكتر ما بيتعامل لو هو بيتعامل مع اليهودي مش هيتعامل معاه بهذه الطريقة فالتعامل بحسن العهد بحسن الظن بالمعاملة الطيبة بالحرص بالحلم بالعفو بالمغفرة ثم بالتحاكم وبالمصالحة ثم آه، بالنصح آه، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم